الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما خلق الحمد لله من ما خلق الحمد لله على ما استموت وما في الأرض الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن قوم المساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات إيه إيه نتدرس اليوم إيه رسالة طيبة بسيطة يعني جميلة من رسائل شيخ الإسلام اسمها أمراض القلوب وشفاؤها و ليه أمراض القلوب وشفاؤها طبعا شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رجل ولد في القرن السابع وله صولات وجولات في كل مناحي الدين ويعني كثير من من العلماء عاله على شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رجل من أهل الشام حراني دمشقي وكان عالما مجاهدا يعني كما أنه كان صاحب علم وفقه أيضا كان صاحب عمل وتجد مؤلفات شيخ الإسلام أكثر من 300 مجلد أكثر من 300 مؤلف وكان من أوائل من جاهد أمام التتار شيخ الإسلام له رسالة جميلة قوي اسمها أمراض القلوب وشفاؤها ولماذا هذه الرسالة لأن الحساب على القلوب يعني احنا يوم القيامة هتفاجأ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ولا إلى أجسامكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم تفاجأ إن احنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب ان انت جاي يوم القيامه قلبك فيه ايه القلوب تمرض كما كما ان الابدان تمرض وفي علامات لمرض الابدان طبيعي الاطباء عارفين ده يقول لك ده مريض اعصاب ده مريض مخ وجراحه اوعيه دمويه ده مريض بطنه ده مريض كبد ده مريض جلديه ده مريض كل التخصصات وكذلك القلوب تمرض وكل مرض له عرض وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في مطلع البقرة قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وذكر الله في كتابه الكريم شفاء القلوب فكما أن الله ذكر المرض ذكر الشفاء فرجل جزاه الله خيرا جزاه الله خيرا جمع الآيات اللي فيها أمراض القلوب وشفاؤها في عقوبات قلبية يعني ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يعاقب الإنسان في الدنيا على عمل عمله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوا تخيل ان هو ممكن يبقى عقوبة ان انت القلب يتحول قلوب تتحول تتقلب فيه القلوب والأبصار في قلوب رزقت التقوى وفي قلوب رزقت الاشمئزاز إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وفي قلوب إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وفي قلوب إذا ذكر الله اطمأنت ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا قال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ونقطة مهمة يا جماعة ان قلوب أهل الإيمان قلوب رقيقة ربنا سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنعم على النبي صلى الله عليه وسلم قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب إن قلوب عكس غليظ القلب رقيق القلب لانفضوا من حولك إن الناس تنفض عن صاحب القلب الفظ يقولوا خشن العبارة قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض شوفوا ربنا سبحانه وتعالى فصل ما بين المنافقون والذين في قلوبهم مرض والموجودون في المدينة أن يغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا قال تعالى ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا أحيانا واحد تنزل عليه آيات لكنه تعبان مش قادر المفروض الطبيعي ان الايات لها مواقع في القلوب يعني في مستقبلات للايات مستقبلات للايات في النفوس النفس بينزل عليها الايه المفروض ان الايه ديت لها موضع في النفس تسري فيه لما بيكون في مرض يحصل ايه يحصل الايه تسري في غير مسراها فبدل ما الايه تزيد الانسان ايمان تزيده شك تزيده حيره تزيد ضلال تزيد عجز يعني هو جاء عاجزا يستبصر لا هو في قلبه مرض وأراد أن يستنصر لهذا المرض فإذا بالآية تزيده مرضا على مرض وهنفصل الآيات الآيات إن في أمراض أو أهم الأمراض اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه زي الكبر ده مرض كده هتلاقيه من اول المصحف لاخر المصحف فتجد ان القران بيحذر منه ورصد اشكاله وافعاله وتصوراته واحاسيسه ووقفته ومشيته وكلمته ونبرته عارف تحس ان انت بتتصور لك كده ثانية عطفه يمشي وهو بيمشي يقول لك في ايات لقمان قال ولا تصعر خدك للناس ان ايه تصعير الخد هو ده مشهد محتاج يتصور ولا تمشي في الارض مرحا تجد ان في مرض من امراض القلوب واضح جدا القران رصده اسمه الحسد هو بعد ما جاب يعني احسن شيخ الاسلام رحمه الله وجزاه الله خيرا ان هو بعد ما جاب رساله امراض القلوب ام الحقها بايه بالحسد وقعد يتكلم على الحسد يعني كلام طويل قوي وتستغرب ليه الحسد لانك فعلا هذا الشيء او هذا المرض اذا ارتبط بالقلب ضاع معه الدين ضاع يعني لم يبقي في القلب من الايمان شيء عارفين في حاجات كده يقول لك ده سرطان سرطان ده بيعمل ايه ده بي ازيك يا شيخ عبد الله مع السلامه ايه ده قلت شيخ طب الشيخ تعالى تعالى يا شيخ والله الشيخ حازم يا جماعه يعني شيخنا تعالى يا شيخ حازم اتفضل قول اي حاجه ما ينفعش نتكلم وانت تعالى يا شيخ ايه اقول ايه بس مش عارف هتعرف بس تعال مش خاطر ايه نقول في في في امراض إيه إيه بتاكل كل ما في القلوب ما بتسيبش حاجة للمؤمن يعني عارف مرض سرطاني قال إنها الحالقة لا أقول تحلق الرأس إنما تحلق الدين بتجيب الدين من جذوره بتحلقه فما عادش يبقى عنده دين يبقى شكله دين الإيمان نزل في أعماق القلب نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال اتكلمنا المرة اللي فاتت على إيه؟ على مسألة الإيمان وبيت الإيمان وإن الإيمان موطنه في أعماق القلب قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فوصف الله سبحانه وتعالى كلامه كتابه الكريم بأنه شفاء وبأنه رحمة وبأنه هدى هدى لأهل الإيمان قال تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة يبقى ممكن يا جماعة آية تنزل على قلب إنسان تزيده خسران دي آية ده المتوقع أن الآية لما تنزل قلبه يسفى لا لا لا لأن في حتة هو مش عايز يعالجها في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا يعني الآية تنزله تزود عليه مرض اه تزود عليه مرض قالوا الشك عشان كده يقولوا ان شرط الايمان اليقين انك تبقى عندك يقين انه لا اله الا الله انه لا ينفع ولا يضر الا الله انه لا يملك السماوات والارض الا الله انه لا يخلق الا الله انه لا يرزق الا الله عندك يقين في ده يقين يقين لا يقبل الشك اللي هو لو اجتمع الانس والجن على ان يضروك لن يضروك الا اذا اذن الله لو اجتمعوا على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بما اعطى الله يقين كانك ترى ذلك كما ترى من امامك لما الانسان يبقى عنده هذا اليقين اذا قرأ الايات تؤثر فيه الايات لما يبقى شاكك في ده اذا قرأ الايات تزداد او يزداد بهذه الايات شك على شكه عنده شهوة تأتيه الآيات فلا تحل مشكلة الشهوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق من النفاق الحياء يقول لك ان القلب الحي الصحيح والقلب الصحيح بيبقى عنده حياء يقول لك لأنه إذا صح عدل وإذا عدل كره المعصية فيبقى عنده حياء الحياء ده بيخليه مش عارف يعبر عما بداخله كثيرا أحيانا يبقى عايز يتكلم ويحس إنه هيقول حاجة غلط هيقول حاجة حرام فيسكت فده اسمه العي اللي هو إمساك اللسان عن الكلام حياء خوفا من الوقوع في المعصية إنما صلى يقول هذا الحياء و تبعاته على اللسان ده من الإيمان الناحية الثانية البذاءة بذاءة يعني إيه؟ يعني الشتيمة الفحش إن واحد يبقى بذيء والبيان يقول لك البيان هو تصدر المجالس وحسن الكلام إن واحد عايز كل ما يقعد يسمع له يبقى فصيح هذا ال حتى لو كان ذلك يجعله يتكلم في أشياء تخدم الحياء فقال والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق قال الله سبحانه وتعالى ويسفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم يبقى القلوب بتتغاظ ايوه
لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا من ده اه علاقتها بقى بالبذاءة
ما هو الجهل بالسوء من القول مش لازم يكون بذاء يعني انا لما اقول لواحد هات حقي انت ظلمتني ما انا ما شتمتوش هو هذا الكلام جهل بالسوء من القول يعني هو ده هو لا يحب ان يسمعه ان انا اروح لواحد اقول له ده فلان ده ظلمني تعالى خد لي حقي معايا تعالى انصرني اشفع لي عند فلان عشان ده فلان ظلمني طب ما انا بشهر بيه كده طب ما ده جهل بالسوء من القول بس انا مظلوم فاذن لي الشارع وربنا سبحانه وتعالى اذن لي ان انا اعمل ده لان انا ايه مظلوم الفحش طول اللسان او الفحش منهي عنه مطلقا والاستثناء هنا هيبقى بقدره يعني واحد فحش فواحد له ان يعفو له ان يرد لكن الاصل ان هو ما بيبقاش فحش الاصل ان هو يكون حسن الخلق قال ومرض البدن وخلاف خلاف صحته وصلاحه وهو فساد يكون فيه يفسد فيه ادراكه وحركته الطبيعيه الكلمه دي نقطه الكلمه الجمله دي مهمه قوي ان الب- البدن لما بيتعب بيفسد ادراكه فيجي يشرب يقول لك ما عدتش حاسس ده ليمون ولا ده سكر ولا ده قهوه ولا ده شاي مش حاسس مش سامم مش حاسس طعم الحاجه ده الايه البدن جيله برد فيقول لك ما انا مش حاسس فكذلك القلب يقول يفسد فيه ادراكه ما عادش عارف يفسر الحلال من الحرام ما عادش شايف الحلال حلال قوي بقى شايف حلال ويقول لك يا عمي جت على دي دي بسيطه يا سيدي عديها ممكن تكون انت شايفها كبيره قوي وهو شايفها ايه قليله قوي فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم وإما أن يدرك الأشياء خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مر ويخيل الأشياء لا حقيقة لها في الخير وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن الهضم أو أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليها ويحب الأشياء التي تضره ويحصل له من الآلام بحسب ذلك ومع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك به دي أمراض ال- الأبدان وكلنا عارفينها يعني كلنا عارفين ان انا ممكن اتعب مش قادر اقوم مش قادر اتحرك فقدت الاحساس إيه، اما جزئيا واما كليا فبيقول ان القلب كذلك يمرض ان احيانا ان انا مش قادر انما اصلا لما لما تكلم على الفتن والامتحانات اللي ربنا بيمتحن الناس عليها وانا قلت لكم ان في ان ان في امتحانات إيه، على على الصدق فقط يعني إيه، إيه، ولا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين دي في اول عنكبوت ان في امتحانات بتيجي فقط انك ط- انك صادق ولا لا وتقعد الامتحانات بقى تتوالى الاب الام الامن الرزق المشاكل الدعوه هذه الامتحانات كلها ليرى الله فقط ليعلم الله بما علم يحاسبك عليه انت صادق ولا مش صادق الصدق ده ما يحله فين قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على تعرض الفتن على القلوب يبقى الفتن بتعرض على الاسماع والابصار اه بس في الاخر هي هتوصل فين اللي هيفلتر اللي هيمتحن اللي هينجح ويسقط هيبقى على فين على القلوب كل يوم فتنة على القلب فتنة على القلب فتنة على القلب لحد ما الإنسان يأتي يخرج ما في قلبه يخرج الله أضغانهم إن هو فجأة يفاجأ إن اللي كان جوه خالص وما كانش عارف يجيبه فجأة طلع يقعد يلف يلف يلف يلف لحد في الآخر لازم هتطلع هتطلع على لساني هتطلع في موقفي طب لما تطلع وحش ما تطلع عشان نفكر نتوب ازاي لما تطلع عشان نعرف نصلح ازاي إيه إيه امراض القلوب لما الله ذكرها ما ذكر الناس موضوع اسمه امراض القلوب يعني ما فيش سوره في القران اسمها امراض القلوب عشان كده مش الطبيعي ان انت تقعد تتتبعها امال الطبيعي انك انت ت- ايه تحزن يعني احنا مش بنقول الكلام ده عشان انت تقعد اه يا عبد الله ما تيجي نصلي والله اصل انا تعبان اه عبد الله عنده مرض في القلب انت م- اكيد مش هن... اكيد مش هنعمل ده عشان نحكم بيه على الناس انما نتذاكر ذلك لكي ننصلح لكي نفكر كيف نرضي الله لكي نفكر كيف ناتي الله بقلب سليم يعني ايه قلب سليم يعني سلم من الشرك يعني تيجي فتنة عشان تخليك تشرك أنا أؤمن أنه لا إله إلا الله ولا ينفع ولا ضر إلا الله وأتوكل على ربي تقوم جايه فتنة تانية تخليك تقصر في طاعة الله تقوم أنت لا أنا وهكذا إن واحد يموت وهو لسه عنده قلب يموت وهو قلبه سليم في فرق يا جماعة إن قلب مجروح بس ما زال قلب وفرق إن القلب اتفتت اتقطع عارفين ان تقطعت قلوبهم واحد قلبه متقطع متشرذم بقى حتت ما عادش ماسك نفسه ما عادش له قوام قال مرض القلب نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته أحيانا تلاقي عنده تصورات ملهاش أي علاقة بالدين هو متخيل ان هو ده الصح يعني هو رؤيته للدين مختلفة عن رؤية الدين تصورات مختلفة تماما طب دي احلها ازاي احلها ان انا ادخل القرآن ان انا ابحث في سنة النبي عليه السلام عن تصورات الدين عشان ما بقاش انا متبع تصوراتي وهوائي ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى عظمه ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى حقره يعني هل ربنا سبحانه وتعالى عظم الدنيا ولا سماها دنيا سماها دنيا يعني ادنى من ادنى ده الدنيا يا جماعه دي اوطى حاجه هل ربنا سبحانه وتعالى عظم المال ولا عظم انفاق المال في طاعه الله يعني اللي بيمدح ان واحد عنده فلوس كتير او عنده انجاز كبير ولا واحد بيستعمل اللي ربنا اداهوله في طاعه الله ايه المعظم ايه اللي له قيمه وايه اللي ملوش قيمه ايه الحاجه اللي الناس بتتكلم عليها وربنا سبحانه وتعالى قال ان هي لا قيمة لها اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم إن دي حاجات لها قيمة في الحياة وبقية الحاجات ما دامت لغير الله فلا قيمة لها يبقى ازاي يبقى لها قيمة إنها تبقى لله يبقى فساد القلب يطلع بداية على فساد إيه تصورات القلب انه متخيل مثلا ان هو السعاده كل السعاده مثلا في امراه جميله فيجي القران يقول له السعاده في المراه الصالحه مش المراه الجميله فهنا بيعيد تصوراته ان يبقى انا بالنسبه لي انا عندي ثقه في كلام ربنا يبقى الحاجة اللي ربنا قالها أنا عندي يقين فيها هو ده يقينا الصح بلا ذرة شك فبتختار الاختيار اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك به إن القلب بيفسد وكل ما بيفسد كل ما تصوراته بت إيه؟ عارفين إن ابني آدم لما قتل أخوه قتلوا ليه؟ حسد هنا في حتة في القلب فسدت فلما فسدت كرهت ان فلان يبقى احسن منه يقول لك الحسد قال له تمني زوال النعمة قال له تمني مثل مال النعمة قال له الحسد كراهية ان واحد كاره فيقول لك بس النبي عليه الصلاة والسلام قال ان في غبطة فقالوا هي اصلا كراهيه والنبي عليه الصلاه سمى ده برضه حسد اما قال لا حسد الا في اثنتين فيقول لك هو لولا وجود الاخر لما كره هذا ان يكون هذا مقدما عليه يعني لولا ان في واحد خد نعمه عاليه ما كانش التاني ولا كان انا انا لا اكره ان هي تبقى معاه بس انا نفسي ابقى زيه اشمعنى هو يبقى احسن مني فالنبي عليه قال ما ينفعش انك تنظر الى ايه الى ما في يد غيرك ولو هتنظر الى ما في يد غيرك او تتمنى حاجه في هذه الدنيا حاجتين رجل اتاه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واطراف النهار او هو يعلمه ويتلوه يتلوه ويعلمه واحد عنده علم بيعلمه إيه إيه اتمنى ايه الاولى انك ما تتمناش لكن لو في حاجه في الدنيا لها قيمه هتتمنى انك تبقى تعلم مثل هذا قال ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه هنا التمني ان يكون عندي فلوس ولا الانفاق الانفاق يقول لك هو الاعلى من الاثنين المجاهد ليه ما زكاوش يقول لك لان المجاهد بيتعب لكن العالم والمنفق بيطلب العالم يقدره الناس يحبه الناس يعظمه الناس فيطلب ما المجاهد بيعملوا فيه كده بس لازم هو بايه عين طارت مناخير وقعت ودان عصبها صمم طعنه يقول لك لا مش عايز انا ابقى زي ده فلم يذكر إليه الذي فيه التعب الأكثر والكل على خير قال وكذلك مرض القلب ونوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه وإرادته حتى يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار تلاقي كده واحدة تقول لك اقنعني بالحجاب هتبص كده يا أخوي يعني اقنعك انك تبقى محترمه حاجة غريبة جدا أقنعك إنك تبقى عفيفة أقنعك بالحياء أنا ممكن أعمل العكس أحول أحول أروح وأجي. أق- أقنعني بان ربنا سبحانه وتعالى مثلا امر بالصلاه يا جماعه هو الايات واضحه يقنعك بايه اقنعني بان الخمر حرام دي مش محتاجه اقناع دي محتاجه تسليم قال يفسد الاراده تفسد الاراده ويفسد التصور يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار ولهذا يفسر المرض في كتاب الله سبحانه وتعالى احيانا بالشك والريب كما فسره مجاهد قال في قلوبهم مرض يعني الشك وترى يفسر بشهوة الزنا قال فيطمع الذي في قلبه مرض طب هو التاني مش هيطمع ما التاني عنده شهوة برضه يعني ما ما هو زين الناس حب الشهوات ما الناس كلها عندها تشتهي اشياء لكن هذا عنده مرض يعني في حاجات طبيعية وفي حاجات ايه مرضية ولهذا صنف أخراطي كتاب اعتلال القلوب أي مرضها وأراد به مرضها بالشهوة المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح لما يكون واحد مريض يقول لك اقفل الشباك اللي, اللي عنده مرض إيماني بيضايقه قوي حاجات إيمانية كتير تلاقيه متضايق قوي أنت متضايق ليه كده يعني الموضوع مش مستاهل الضيق الضيق ده قال فيضره يسير الحر- الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور التي لا يقوى عليها لضعفه بالمرض مرض القلب ألم غيظ من عدو عشان كده ربنا قال ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم فشفاؤهم يزول بما حصل في قلوبهم من الألم يقول لك فلان شفي غيظه لأن كان قلبه فيه إيه عنده غيظ نفسه يطلعه والجهل مرض الجهل يؤلم القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال والشك مرض القلب يموت بالجهل المطلق المرض لما بيستحكم بيموت القلب فما عادش القلب ده حاسس عشان كده ربنا قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات يقول لك ان الوحي نور لكنه يحتاج الى قلوب صحيحه طب لو القلوب مريضه النور هيعمل ايه هيبقى ظلمات مش هيعرف عشان كده يقولوا ده ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثالين للمنافقين ومثالين للمؤمنين بالماء والنار هيجي معانا حاجه نوت والمرض دون الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض وشفاء وحياته وموته ومرض وشفاءه أعظم من حياة البدن وموته وشفاءه فلهذا مريض القلب إذا أورد عليه شبهة أو شهوة قوت المرض وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه قال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض لأن ذلك أورث شبهة عندهم والقاسية قلوبهم ليبسها فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض فصار ما ألقي الشيطان ما ألقى الشيطان فتنة لهم كما كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان صار فتنة لهم قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة قال وليقول الذين في قلوبهم مرض لم تمت قلوبهم كموت قلوب الكفار عشان كده يقولوا انك انت المنافق ربنا سبحانه وتعالى اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم واعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا يعني في واحد ميت خلاص اللي هو صم بكم عمي فهم لا يرجعون كمثل الذي ينع- لا- ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء يقول لك راعي غنم قاعد ينادي الغنم بتسمع من من من راعي الغنم ايه صوت نعيق دعاء ونداء لكن بتفهم ففي ناس لما بينزل عليها الوحي مش فاهم يقول لك قلوب ميته لكن التانيين ربنا قال ايه لسه عندهم اظهر بعض الايمان فده عظهم وكلهم في انفسهم قولا بليغة احنا بنقول الكلام ده عشان احنا نستفيد مش عشان نحكم على الناس قال القرآن شفاء لما في الصدور ومن كان في قلبه أمراض الشبهات والشهوات فيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الإشراء- الأشياء على ما هي عليه وفيه من الحكمة والقصص فيه ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد القرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح الإرادة ويعود إلى فطرته التي فطره الله عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي ويغتزل القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده عشان كده ربنا قال يا جماعة قد أفلح من زكاه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن في أعمال ربنا قال لنا أنها تزكي القلب زي إيه زي إيه زي الصلاة زي الذكر ذكر اسم ربه فصلى زي الإنفاق يؤتي ما له إيه يتزكى إن واحد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم يقول لك من أول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من أول المبادئ التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم حب الطهارة قال والرز فهجر وثيابك فطهر ربنا أول ما بعث سيدنا موسى قال له إيه اخلع عن عليك إن الطهارة مش بس الطهارة الحسية حب الطهارة دين إن واحد يحي- يحب يعيش في الطهارة يبقى نقي يبقى صافي عكس الطهارة إيه النجاسة الرز عشان كده تطهرهم وتزكيهم ان احنا محتاجين نتطهر الله يحب المتطهرين الطهور سطر الايمان الواحد نص الايمان ان هو يحب الطهاره القلب لا يزكو وينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره الزكاة يا جماعة في اللغة يعني النماء أو الزيادة في الصلاح أو التطهير زكى الشيء نما في الصلاح والقلب يحتاج إلى أن ينمو في الصلاح يحتاج أن يتربى في الصلاح يحتاج أن ينمو الصلاح فيه يحتاج أن يزداد من الصلاح صلاحاً حتى يصبح من الصالحين قال تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين يعني مش مجرد ان هم عملوا الصالحات ان هم بقوا صالحين هم عملوا الصالحات لكن لسه هيبقوا صالحين لما يعملوا ايه لما يتزكوا بهذه الصالحات لما يستمروا على هذه الصالحات لما هذه الصالحات تدفع عنهم الضر ان هم بعد كده بقوا بيستدفعوا الفساد بالصالحات بقوا بيجتهدوا في دفع المعاصي بالطاعات بقى بيملى وقته كله بالطاعة فما عادش عنده وقت للمعصية كل ما يتعب يبدأ في طاعة تانية وكل ما يفرغ ينصب في طاعة فإذا فرغت فانصب يبدأ في طاعة تانية وهكذا إن هو مستمر في الطاعة الصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بالصدقة يقول لك الصدقة سميت صدقة ليه لأنها دليل صدق وكل ما بكون في السر كل ما بكون ايه أرجى للقبول إن واحد الناس بتسعى في الدنيا وبتجتهد في الدنيا عشان تجيب فلوس قام واحد بعد ما جاب فلوس قام عمل ايه يا عم ماجد قام رايح عاطيها لواحد ليه كده لله هياخد بيها حاجة لا في السجن محدش هيعرف عنه حاجة هذا بينه وبين ربه هذه تنظف جزء من القلب بتقضي على حب إيه، الدنيا في القلب فكل ما الدنيا تيجي يوم هو ايه يطلعها يتصدق حتى يصبح قلبه قلب قصفى لا تضجه فتنة ما دامت السماوات والأرض قال فإذا استفرغ البدن من أخلاط الرديئة كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فيم البدن القلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليقات من تخليطاته حيث خلط عملا صالحا واخر سيئا كلما القلب بيحاول يطلع الذنوب اللي فيه واحنا قلنا في مناهج يعني في واحد قاعد طول ما هو ماشي بقى في الشارع يفكر كده انا عندي حسد انا عندي حقد انا عندي ك... يا عم انت هتفضل تقول عندك لحد ما تموت وليس هذا سبيل الصالحين الله سبحانه قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها يبقى الحل ان تحصل ايه صب ميه انهل من القرآن والسنة تعرض للوحي اسمع الوحي ابحث في الوحي ذاكر الوحي تدارس الوحي نفذ الوحي اعمل بالوحي جاهد في تطبيق الوحي هتلاقي ان كل ال... اللي اللي خبث القلب بيطلع لوحده قال فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا هو بيمشي لوحده ليه لان قوه الوحي اقوى من ايه من ضعف الخبث قال فاذا استفرغ ال- اذا استفرغ البدن من الاخلاق الرديئه كاستفراغ الدم الزائد تخلصت القوه الطبيعيه واستراحت فيم البدن وكذلك القلب اذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته حيث خلط عملا صالحا واخر سيئا فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب بإرادته الأعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه فزكاة القلب ينمو ويكمل قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا يبقى الإنسان يا جماعة بيتزكى بإيه؟ بفضل الله لولا فضل الله نوع السلام كان يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا النبي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه إيه صاحب أفضل العبادة بيقول يا رب لولاك احنا ما كناش نصلي ولا ركعة لولاك احنا ما كناش نعرف نبذل دقيقة ل- ل- ل- ل- في طاعة لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا احنا بقى احيانا انه تلاقي ايه يقول لك ده ده تعبي ده مجهودي ده بذلي ده عمري النبي عليه الصلاه والسلام بيقول والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا النبي عليه السلام هي معانا حالة نوات يقول اهدنا الصراط المستقيم كل يوم يقول اهدنا قال تعالى إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والآية دي صراحة عجيبة جدا إيه الزكاة هنا أنا رايح أخبط على واحد أزوره السلام عليكم وعليكم السلام ممكن آه، فلان موجود اه ازيك عامل ايه انا فلان كنت جاي ازورك شويه والله انا مش فاضي دلوقتي ارجع ربنا بيقول ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى لكم اذكى لكم في ايه يعني يعني هنا انا ايه الذكاء اللي حصلت لي ايه ال- ايه النقاء القلب اللي حصل لي لما لما رجعت امتثالا لامر الله والله فكروا بجد ان امتثال الامر مع مشقة ذلك على النفس ما هو ما فيش حد في العالم بيرضى ان حد يقول له ارجع النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة عن رجل قالوا انه حري إذا إيه، تكلم هذا أن يسمع وإذا طلب الزواج أن يزوج قال له قال لهم اصحابه يقولوا له ده شخصيه كده لما يتكلم لازم الناس تسمع ليه شخصيه ابها له مكانه في وسطهم بماله او بمكانته كل ما الانسان بيكون له مكانه اكتر كل ما بيصعب عليه ان هو يرجع كل ما بيصعب يصعب عليه ان المكانه دي يتهز قدام حد زكاة النفس ان هو يعيش متواضع يطبع الله على كل قلب ولا على كل نفس ولا على كل عقل ولا على كل بدن على كل قلب متكبر جبار يبقى قلبه بيطبع عليه لانه ايه لانه شايف نفسه اكبر من التانيين يقول لك المتكبر الذي تفعل الذي يريد الكبر على الناس ووحده لا شريك له هو المتكبر لأنه وحده لا شريك له الله هو الكبير أما البشر كله بشر كله ع... كله ضعيف كله عاجز كله محتاج كله مش لاقي
قال الله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى له
وتقف بقى يا عم الشيخ مصري ذلك أزكى لهم عشان عملوا إيه عشان غضوا أبصارهم وحفظوا فروجهم
هنا الزكاة إن ال- إ- إ- إ- هذه النفس التي تزكت هذا القلب الذي تطهر تطهر بإيه؟ بالعمل ولا بالمنع؟ يعني هنا ده عمل صالح ولا ده منع عن عمل فاسد؟ منع ما هو المنع ده عمل صالح ده اللي انا عايز اقوله يعني ان ان غض البصر ان طبيعي ان البصر بيبص يمين وشمال لكن لما منعه ان ينطلق في الحرام تزكى قلبه تزكت نفسه طهر قلبه قال
ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون يبقى كسر النفس إيه إيه الابتعاد عن الشهوات
الاجتهاد في الطاعات دول حاجات بتطهر القلوب بتزكي النفوس عشان كده ربنا قال افلح من تزكى وذكر اسم ربه وقف يصلي بقى يبقى لما كسر نفسه واجتهد في ان هو يبتعد عن الشهوات انطلق في الطاعات كل ما بيعمل حاجه كل ما نفسه بت ايه بتزكو اكتر بتقترب اكتر بتتطهر اكتر قال سبحانه وتعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها احنا يا جماعه معيار ال- النجاح عندنا مع- معيار الخسران والنجاح على المناصب الدنيويه يقول لك فلان ده معاه آه، آه، شهاده كذا فلان ده بيملك قد كذا فلان ده عنده عربيات قد كذا ده عنده مصانع قد كذا فده كده بالنسبه لنا بقى اسمه ايه ناجح التصورات دي خاطئه التصورات الصحيحة ان الافلح هذا الذي افلح وانجح قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا الذي افلح وانجح قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها هذا الذي افلح وانجح ان العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يبقى معايير النجاح هنا في التصورات الشرعيه تختلف عن معايير النجاح في التصورات اللي ايه البعيدة عن الشرع قال وما يدريك لعله يزكى أو يزكى فتنفعه الذكر ربنا بيقول للنبي عليه السلام إن من وظائفه تزكية النفوس من وظائف النبي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعمل إيه؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة التزكية قبل التعليم سيدنا ابراهيم طبع فيهم وسلم منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم ربنا قال ايه؟ قال له يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. فقال وما يدريك لعله يزكى وهذه من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من من اهم مسؤوليتنا عارفين واحد عنده عربيه فيقول له والله العربيه ديت الشركه هعطيها لك عشان تطلع بيها ايه؟ المأمورات بتاعت الشركه بس انت عليك انك انت ت- ايه تصونها والصيانه مش صعبه احنا اقول لك بتصونها فين وبتصونها ازاي الصيانه بتاعتها فين وازاي فالراجل خد العربية وقعد ايه يكسر ويروح ويجي لحد ما فسدت فأثر في شغله فلما أثر في شغله بيحاسبوه قال لهم أصل العربية بايظة طب أنت ما قلتش ليه؟ طب أنت ما صنتهاش ليه؟ طب أنت مش معاك كتالوج لصيانتها؟ طب أنت مش معاك مواعيد صيانتها؟ هذا في الدنيا فتخيل الإنسان لما يحاسب نفسه ربنا سبحانه وتعالى اداله نفس وعلمه بما تمرض هذه النفس وكيف تصح هذه النفس وعلامة مرض القلوب وعلامة صحة القلوب وذكر له العلاج وأرشده إلى الطريق الذي به يستجلب هذا العلاج يقول لك ما عبد الله بمثل الافتقار إن واحد يقول يا رب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثل المؤمن كمثل رجل في عرض البحر على خشبة يقول يا رب من أكثر الأحاديث المؤثرة إن كلمة يا رب دي مزعجة قوي يا جماعة صعب قوي ان واحد طول ما ماشي في الشارع يقول يا رب ما يقولش حاجه يقول يا رب يا رب يا رب يا رب بس صعبه ان المؤمن معلق برب النبي صلى يقول ألظوا بيا ذا الجلال والاكرام معه واحد ماشي في الشارع يقول يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والإكرام واقف عبده يقول يا ذا الجلال والإكرام رايح شغله يقول يا ذا الجلال والإكرام طالع السلم يقول يا ذا الجلال والإكرام أكثروا من ذكر يا ذا الجلال والإكرام صعبة هذه تنقي القلب يقينا كما قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب تصدأ وجلاؤها عارفين شفتوا تيس حد بيفك ميه مسمار وكان مصدي تيس مصدي فيوم الراجل بتاع ال- التصليح يقول له ايه يقول له انا عندي ماده بتداوي بالصبا فيقوم جايب بتاع رشاش كده ويرش فتفاجئ ان الصدى نزل وتلاقي بتاع بدا يحرك التيس بيتحرك معاه عادي القلوب بتصدق القلب بيصدي طيب وحله ايه انه يذكر ربنا لما يذكر ربنا يرفع يعلى كل ما بتذكر البشر كل ما انت بت ايه بتقل كل ما بتذكر الله كل ما انت بت ايه بترتفع لانك بتعرف ان لك يا رب الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم أما بعد قال تعالى وما يدريك لعله يزكى يبقى مجلس العلم يزكي القلب سيدنا موسى لما ذهب إلى فرعون قال هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى قال له يا فرعون أنت محتاج تتزكى وهذه وظائف الأنبياء وإن كانت التزكية تحصل بنماء القلب وزيادته في الصلاح فإنها أيضا تحصل بتطهيره من الشرك وتطهيره من المعاصي يقولوا إن الله يأمر بالعدل يقول لك العدل هو الاعتدال وهو صلاح القلب كما أن الظلم فساده ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه فلم يعدل على نفسه بل ظلمها العدل يقول لك هو إعطاء كل ذي حق حقه والشرك ظلم عظيم ليه؟ لأنك تركت ما هو لله أو نسبت ما هو لله إلى غيره فلم تعطي الله حقه في أن تعبده وتوحده وحده لا شريك له عشان كده الشرك ايه ظلم والإنسان لما بيعصي ربنا بيظلم نفسه ليه لأنه لم يخلق لذلك لأنه لا يقدر على تحمل, تحمل تبعات هذه المعصية لا في الدنيا ولا في الآخرة واحد عايز يشيل 400 كيلو تقول له ضغط هيتكسر يقول لك بس هاتهم مش هتقدر هاتهم بس فيشيلهم فيتكسر ظهره
كل نفس بما كسبت رهينة إن واحد مرهون يقول لك واحد عمل عمل العمل ده رهنه مش هيتفك إن الأعمال يتحملها الإنسان قال إذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من الخير والشر قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وكلمة اكتسبت يقول لك إيه إيه إيه فيها ليه ما قالش لها ما كسبت وعليها ما كسبت قال له عليها ما اكتسبت ليه يا شيخ عبد الله اه ليه بقى ليه التفعل ده في ليه التكلف عليها ما اكتسبت لان الاصل الصلاح لكن لما يجي يعصي يعمل ايه بيتكلف يتكلف المعصيه يشوف كده واحد اول ما يجي يقرر ان هو يدخن شوف كميه الحوارات اللي بيعملها عشان يعمل ده واحد اول مره هيزني شوف كميه التكلف اللي بيتكلفه عشان يطمس فطرته وعشان يداري على نقاء قلبه حتى يقدر على مثل هذا صعب قوي ان هو يقبل الرشوه الاصل مش كده العمل له اثر في القلب من نفع وضر وصلاح وصلاحه عدل لها وفساده ظلم لها قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ومن أسأتم فلها قال بعض السلف إن للحسنة عمل صالح نور في القلب نور في القلب يقول لك يبقى قلبه منور يعني ايه قلبه منور يعني لما اي حاجه تيجي فيه يشوفها يعني لما يحب يحكم على حاجة تلاقي عنده بصيرة بيفهم ما ربنا قال لهم قلوب لا يفقهون بها في واحد ما بيفهمش بيفهمش خالص في واحد بيفهم ان الحسنة نور في القلب نور منور قال وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق ونال السيئة واحد بيعمل سيئة ظلمة في القلب سواد في الوجه وهنا في البدن نقصا في الرزق الرزق اللي هو ما ينتفع به وبغضا في قلوب الخلق يبقى الحب والكره يقول لك قلوب الخلق هنا قلوب الصالحين ولا المفسدين الصالحين يعني في ناس ربنا كتب لها قبول عند اهل الفساد كتير قوي يقول لك شوف يا اخي كم واحد بيحبه يا ابني اللي بيحبه الرقاصين والفاسدين والفجره ده ملوش علاقه خالص بحديث جبريل ان الله اذا حب عبدا نادى في اهل السماء ان الله يحب عبد فلان فيحبوه فيحبه جبريل فينادي في الملا الاعلى ان الله يحب عبدا فيحبه فيحب الملا الاعلى فيوضع له القبول في الارض ده عند اهل الصلاح ان اهل الصلاح يحبوه مش اهل الفساد ما عادي جدا ممكن تلاقي الشيطان في ناس بتعبده ابى اكثر الناس الا كفورا ولو سالتهم هتجد عندهم تصورات بيحبوا الكفر بيحبوا المعاصي بيحبوا الفساد بيحبها يعني الموضوع مش ان انا والله غلبتني نفسي يا عم انا بحبها وبيجادل عنها وعايش لها وبيعمل لها بيئات وبي... يعني بيعمل المعصيه حياة بيبني للمعصية كوادر بيبني المعصية بيئات بيورث المعصية زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لنا حديث الساحر والراهب قال تعالى كل مؤمن بما كسب رهين قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة قال تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ربنا بيقول للنبي عليه السلام ذوي الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا في ناس الدين بالنسبة لها لعبة يعني لعبة يعني بمزاجه الآية قيل نزلت في المشركين وقيل نزلت في اليهود والنصارى وقالوا مختلف في اتخذوا دينهم لعبا ولهوا مين اللي اتخذوا دينهم لعبا ولهوا فقالوا ان اللي اخذ دينه كما ياخذ حياته وشهواته اللي هو يقول لك ايه تيجي نلعب ماتش كوره اه طب ماشي بعد كده يقول له ما تيجي يقول له والله اصل انا ما طلبتش معايا النهارده فمش نازل فالدين بالنسبه له كده لعبه ياخدها وقت ما هو عايز ويسيبها وقت ما هو عايز وقيل اتخذ دينهم لعبا لعبا ولهوا ان هو ياخذ من الدين ما يحب يعني يؤمن ببعض الاشياء ولا يؤمن ببعض الاشياء لعبه انما الدين ايه الدين حق الدين جد الدين عزم الدين بمعاييره مش بمزاجك مش بتكاليفك مش بتصوراتك انما بما اراد الله الدين قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر به يعني ربنا بيقول للناس بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي خدت دينها لعب ولهو ده زوجهم زوجهم يعني ايه اتركهم هيترك دعوتهم لا هيدعوهم بس ما تأملش على هؤلاء ثم قال وذكر به يعني وذكرهم بالقرآن يقولوا بقى أن تبسل نفس بما كسبت يعني إما أن تذكرهم بالقرآن تبسل يعني ترتهن إن ذكرهم بهؤلاء الأمم الذين هلكوا بأعمالهم أو ذكرهم أن كل رجل يختار اختياره هو سيتحمله أنت حر انا مش هشيل عنك ولا انت هتشيل عني مفيش حد بيشيل عن حد من عمل صالحا فلنفسه من اساء فعليها اللي هيصلي هينتفع اللي مش هيصلي هو اللي يعاقب هو اللي هيبقى عنده ظلمه في القلب هو اللي عنده طمس في البصيره هو اللي عنده عذاب في القبر هو اللي عنده عذاب يوم القيامه هو حر محدش هيتحاسب على حد اللي هيخشع ويجاهد نفسه غير اللي هيفجر ويجتهد مع الفجرة اللي هيجتهد ان هو يصاحب الصالحين هو اللي يتحمل ذلك ولا يجتهد انه يصاحب المفسدين هو اللي يتحمل ذلك قال وذكي به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل يؤخذ منها يجي يوم القيامه عايز يفدي نفسه باي حاجه يود المجرم لو يبتلي يومئذ بعذاب يومئذ ببنيه صاحبته أخيه فصيلته التي تؤويه من في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا عايز يفدي يعدل نفسه بأي عدل قال لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا يبقى يا جماعه القلوب تتغير بالاعمال عشان كده ايه اهل السنه لما يجوا في اي كتاب عقيده يقول لك ايه الايمان قول وعمل واعتقاد وهناك تلازم بين الاعمال والايه والاعتقادات ان انت كل ما بتعمل عمل صالح كل ما ايمانك يزيد كل ما ايمانك يزيد بتعمل عمل صالح كل ما عمل صالح ايمانك يزيد كل ما ايمانك صالح تعمل ايمانك يزيد تعمل عمل صالح وهكذا ان المعصيه بتقلل الايمان الايمان لما يقل في القلب يقوم المعصيه تزداد المعصيه تزداد يقوم الايمان يقل في القلب الايمان يقل في القلب المعصيه تزداد وهكذا قال تبسل نفس أي تتهن وتحبس وتؤسل كما أن الجسد إذا صح من المرض قيل اعتدل مزاجه والمرض إنما هو انحراف المزاج والاعتدال هو المحض السالم من الأخلاط لا سبيل له ولكن الأمثل فالأمثل فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل ومرض القلب الزيغ الظلم عارفين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومرة الشيخ بيقول لك إيه إيه قلبه مزوغ يقول لك في طالب بيطلع بي- بي- بيزوغ من المدرسة فهو راح المدرسة وبعد كده ايه زوغ يقول لك في قلوب مزوغة انه وصل وم... لف الناحية التانية هذه عقوبة ليه؟ العقوبة القلبية ديت نزلت على على القلب ولا على البدن يعني هو ماشي كده قام جاي له صعقة مثلا واخد عينيه مثلا كان بيبص لواحدة ماشية في الحرام قام نازل كوباج على عينيه مثلا هو ماشي مثلا عمل معصية قال كلمة فوجد بين اثنين يجد امرأته مثلا أو آه، آه، آه، آه، أخذ حق أحدهم فإذا نزل عليه مثلا مرض آه، قعده في البيت شهر لا دي مش معصية هذه ليست عقوبة بدنية إنما كانت العقوبة فين؟ أزاغ الله قلوبهم إنه بعد ما كان مقبل على الطاعة بقى إيه؟ بقى عايز يزوغ ما عادش حريص على الطاعة انه بعد ما كان حريص على ان ما بداخله يوافق اعماله اعقبهم نفاقا في قلوبهم ان بقى قلبه منافق قال تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم شيخ الاسلام يقول فهكذا صحه القلب وصلاحه في العدل ومرضه في الزيغ والظلم والعدل المحض في كل شيء متعذر علما وعملا انك تبقى عادل في كل حاجه يعني صالح في كل حاجه صعب علما وعملا ولكن الامثل في الامثل الانسان يجتهد على قدره ولهذا يقال هذا امثل ويقال للطريقه السلفيه الطريقه المثلى وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وقال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها فالله سع- سبحانه وتعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط وأعظم القسط هي عبادة الله وحده لا شريك له ثم العدل على الناس في حقوقهم ثم العدل على النفس والظلم أنواع ثلاثة كلها من أمراض القلوب والعدل صحتها وصلاحها وصلاحها قال أحمد لو صححت لم تخف أحد قال له لو أنت قلبك سليم مش هتخاف من حد ليه وعايز يقول له ان كل ما اليقين بيزداد وخوفك من الله بيزداد كل ما مهابة الخلق في قلبك تقل يعني كل ما الانسان بيخاف من ربنا اكتر كل ما ايه ما عادش بيخاف من الناس ما عادش بيخاف ان هو الناس هتأذيه هو عنده اعتقاد جازم ان الله سبحانه وتعالى يملك له كل شيء فما عادش خايف لما مش خايف من ربنا يقول لك يوزك يوزك الوهن الوهن اللي هو ايه حب الدنيا ضعف القلب ان يبقى القلب ضعيف مش قادر خايف من كل حاجة أصل صلاح القلب حياته واستنارته قال تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون قال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر مثل البيت الذي يذكر الله يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا في صلاتكم في بيوتكم إيه إيه اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا قال تعالى والذين ك- كذبوا بآياتنا صم بك- صم وبكم في الظلمات قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور إن الإيمان نور وفطرة العبد الصالح إذا صادفها هذا النور زادت نور فأصبح نور على نور فتولد أعمال صالحة تزيد هذا النور يمتثل أمر الله فيزداد النور في قلبه قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء يقول لك هو سفيان والله مخترع ال- الآيفون فلان عمل اخترع المصباح الكهربائي فلان اخترع الساعة فلان عمل اه، طيارة من غير طيار إنجازات عظيمة من إنجازات الدنيا ده ايه علاقته بالحساب يوم القيامة يقول لك هيخش الجنة طبعا يقول له هيخش الجنة بتاع ايه الجنة اه، حضرتك مكتوب عليها من اخترع مصباحا كهربائيا يدخل الجنة الجنة لها شروط لها معايير معايير الجنة والنار على التوحيد على الشرك ليس على الغنى والفقر في الدنيا وليس على العلو والسفول في الدنيا وليس على المكانات في الدنيا إنما على الطاعة والمعصية فقط إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ده كلام سيدنا عيسى في كتابه الك- كتاب ربنا سبحانه وتعالى نقلوا عنه في كتابه الكريم كلام واضح جدا من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هؤلاء الذين كفروا أعمالهم كسراب أعمالهم يعني أعمالهم التي يرجون بها النجاة في الإيه؟ في الآخرة عمل أعمال في الدنيا لكن هذه الأعمال ليس معها توحيد أعمال فيها شرك عمل أعمال بر أمه آه، أنفق على فقير كفى اليتيم تصدق عمل أعمال لكن ليس فيها شرط قبول الأعمال هو الإيه؟ التوحيد لله لم يفعلها لله أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء قاع في الصحراء واحد بيبص عليهم بعيد وهو عطشان ونفسه ان هو يشرب فيبص كده يلاقي سراب فيتمنى ان هو عند السراب ده ميه فاذا به ياتي لهذا السراب ليشرب وهو احوج ما يكون الى الماء فاذا به لا ينفعه حتى اذا جاءه لم يجده شيئا تعال بقى للتاني نور على نور الرجل الصالح اللي بيعمل عمل صالح يستضيء به بنور الوحي هذا يؤثر في قلبه فيزداد نورا فيفعل أعمالا صالحة فتنير له الطريق أكثر قال أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض يبقى اعماله راحت فين بينه وبين انتفاعه باعماله دي ظلمات اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور قال وبه يعني اقف عند هذا الحد قال الاول مثل الاعتقادات الفاسده والاعمال التابعه لها اللي هو ايه اللي هو أعمالهم كثياب بقيعة عنده تصورات واعتقادات خاطئة يقول لك أنا لو عملت أعمال للفقراء أنا كده هخش الجنة يقول له لا لا مش هتخش الجنة لا يدخل الجنة إلا أهل الإيه؟ التوحيد أهل الإيمان أفضل الأعمال على الإطلاق الإيمان أن تؤمن أن للكون إله واحد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر مش مؤمن بدولت تعالى الناحية التانية هذه الأعمال لا تنفع بقول الأول مثل الاعتقادات الفاسدة أنه اعتقد اعتقاد فاسد اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قالوا احنا ربنا مش هيعذبنا احنا احنا اولاد ربنا نحن عيال الله قل فلما يعذبكم لما اعتقدوا هذا الاعتقاد فإذا أعمالهم كإيه؟ سراب يحسبها صاحبها شيء ينفعه فإذا جاءها لم يجد شيئا ينفعه والثاني مثل الجهل البسيط وعدم الإيمان والعلم اللي هو الثاني بقى إيه؟ اللي هو ظلمات موج من فوقه موج من فوقه إيه؟ سحاب ظلمات بحر لجي واحد جوه البحر ونزل في الأعماق وبعدين العمق خد العمق تاني والعمق خد العمق تالت وعايز يشوف تشوف مين ده انت الموج اللي فوقك لو طلعت مش هتطلع الى العمق اللي فوق الدنيا سودة واللي وراها اسود منها ولو انت طلعت حتى على وسط الميه سواد السواد مش هتشوف لان الدنيا ليل سحاب اسود او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها قال جهل بسيط عدم ايمان وعلم صاحبه في ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيء انما البصر يكون بنور الايمان لو احنا مش هنطلع يا جماعه من موضوع امراض القلوب غير ان احنا نبقى فاهمين ان ادراكنا وتصوراتنا وبصيرتنا ينبغي انها تنطلق من الوحي لكفى ان انت تصوراتك الحياتيه لابد انها تنطلق منين من الوحي لان نور الذي ترى به قال نور الايمان والعلم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون يبقى البصر جه منين لما تذكروا كلام الله قال ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه انه لما تذكر دليل الله وحجه الله امتنع قال وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف, فصرف الله ما كان به من الهم وكتب له حسنة كاملة إن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ولم يكتب عليه خطيئة إذ فعل خيرا ولم يفعل سيئة قال تعالى تخرج الناس من الظلمات إلى النور قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يبقى لما يتولاك الله لما تعمل أعمال صالحة ربنا يتولاك فيها إيه أول حاجة هتاخدها من هذا أول حاجة أول ثمرة من ثمرات إيه إيه الطاعة أنك تخرج من إيه من الظلمات إلى النور إنك تبقى مبصر إنك تبقى بتشوف إنك بتشوف الحاجة على حقيقتها يقول لك فلان عنده استجماتيزم فلان عنده بعد نظر وفلان عنده قصر نظر يقول لك قربها بس مني كده عشان اشوفها مش شايفها قوي يقول لك لا لا قربها اصل انا ما بشوفش لما اكون قريبه قوي كده انك انت ترى الاشياء على حقيقتها بقدرها قال الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات يرى الاشياء بحقيقتها فيضحى يضحي على وفق ما أراه الله ويبذل فيما يحب الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ولهذا ضرب الله للإيمان مثلين مثلا بالماء الذي به الحياة وما يقترن به من الزبد ومثلا بالنار التي بها النور وما يقترن بما يوقد عليها من الزبد قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا هذا أول مثل مية نزلت في سيل في وادي اقتلعت كل الزبد وجرت المية المية وهي بتجري وقعت الزبد هذا وحي ينزل على قلوب العباد فإذا بهذا الايه بخبث القلوب ينطلق في طريقي الايه هذا السيل والسيل جارف يحمل الكل هذا مثل لهذا الذي طلب الايمان بالوحي قال مثل بقى التالي ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله واحد تاني مولع نار والنار ده ايه عشان إيه إيه إيه يصفي الذهب فيأتي الذهب يوضع على النار فتسقط الشوائب ويبقى الذهب ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع تصفية للمعادن أيضا يخرج الذهب إن, إن, إن, إن هذا الزبد الذي في القلب وفي النفس وفي خبث الحياة على أرض الواقع يخرج بالإيه؟ بالبلاءات عشان كده قالوا إن للبلاء على المؤمنين نعمة يعني البلاء لأهل الإيمان نعمة ليه؟ لأنه يصفي هذه القلوب وهذه الأنفس قال وأما ما ينفع الناس قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء يعني إما في النار وإما باحتمال السيل فلا قيمة له وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم